الرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه الحقيقة النهاردة عايزين نتكلم على موضوع يمكن بيصار في الصيف شوية زيادة أكتر من الشتاء ألا وهو استسقاء المخ يمكن الاسم ده بعض الناس تعرفه وبعض الناس الاسم غريب عليهم شوية أه لكن وجود بعض الحالات بتزيد في الصيف بيخلي الناس تهتم بيه شوية وبيحبوا يعرفوا عنه تفاصيل خاصة عند الأطفال الموضوع ده ممكن يجي عند الكبار وعند الأطفال وممكن يجي عند المولود مش لازم يكون طفل كبر شوية ولا حاجة استسقاء المخ هو وجود تجمع مائي داخل المخ والكلام ده ليه أعراض وأشكال كتير جدا ويمكن احنا بنحاول بس نبسطه شوية علشان اللي عنده طفل مصاب بهذا الموضوع ما يبقاش فيه قلق ولا يبقاش فيه خوف خاصة ان يبقى التعامل معاه بدري وبشكل سليم عند الأطفال في أطفال بتولدوا وعندهم تجمع مائي داخل بطينات المخ والطفل بيتولد بسكشن بقيصري يعني وما بيعرفش الطبيب بيولده طبيعي علشان بتبقى حجم الراس نفسها كبيرة وما ينفعش تنزل عادي والأطفال دول كده ممكن نعمل لهم عمليات بعد يوم أو اتنين من على طول وأحيانا في نفس اليوم بس ده مش كتير قوي احنا ممكن نركب صمام ينزل المية دي داخل تجويف البطن بيدي فرصة أسرع للمخ انه ينمو بشكل أحسن وما يبقاش فيه تأثير قوي على الطفل ده يعني كالطفل لما بيتولد ونعمل له إيه والكلام ده بيبقى بالتنسيق ما بين طبيب النساء وطبيب المخ والأعصاب والتوافق بينهم بيبقى سريع شوية خاصة بيبقى في مستشفيات فيها كل التجهيزات مش ان الطفل بيتولد في المستشفى ما فيهاش تجهيزات لمخ واعصاب طيب الحاجات الخلقية بيبقى فيها ايه بيبقى فيها ان حجم المية كبير جوه البطينات عامل ضغط على القشرة المخية ككل وما بيديش فرصة للمخ ان ياخد الحجم بتاعه او ينمو بشكل كفايه وده بيبدأ يأثر على الوظائف لو تساب يعني كل ما هنأخر شوية بيبقى نمو المخ أقل شوية والتطور بتاع الطفل أقل شوية من الأطفال اللي في سن طيب لما بيحصل كده ونسيب الموضوع فترة ممكن تبقى شهر شهرين ثلاثة لو مضطرين نظرا لصحة الطفل انها ما تحملش جراحات بيبقى ده حاجة غصب عننا وبنستنى طيب لو انا ما عنديش سبب يمنع من الجراحة بنعملها زي قلنا في اول يوم او تاني يوم ممكن ثالث يوم وعلى طول والصمام ما بقاش فيه اي مشكله اطلاقا وتبقى حاجه مستخبيه تحت الجلد ما بتبقاش باينه وما بقاش فيها اي قلق الكلام ده عشان بعض الامهات لما بيرزقوا الطفل عنده كده بتخلوا الطفل ده خلاص هو بقى معاق وبقى كده لا في بعض الاطفال منهم بيبقوا طبيعيين تماما ومبقاش فيه اي حاجه لما يكبر وبينهم بشكل عادي جدا والذكاء بقى كويس طيب آه لو الحكايه دي حصلت مش آه اثناء الولاده وبدأت الأم تلاحظ إن حجم الراس بتاع الطفل بيكبر و طب الأطفال اللي هي بتتابعه سواء كان للتطعيمات أو نزلة برد أو كحة أو سخونية أو حاجة وقال لها حجم الراس بيكبر بشكل غير طبيعي في الحالة دي دي حاجة مختلفة شوية إن بيحصل انسداد في امتصاص السائل اللي هو السائل الشوكي ده اللي هو أساسا موجود في بطينات المخ وحوالين المخ الامتصاص بتاعه بيقل فيبدأ يتراكم جوه المخ ويعمل الضغط ده في الحالة دي بنشوف هل حجم الراس بيكبر بشكل غير طبيعي لدرجة أكتر من المعدل الطبيعي ولا دي حاجة هو سموها سموها normal variant اللي هو اختلافات بين الأشخاص وبعضهم لما بنقيس حجم الراس وبنتابعه كل أسبوعين أو كل 10 أيام وأحيانا كل يوم لو الحجم بيكبر أكتر شوية وبنشوف مقاس الراس ده والمعدل الطبيعي اللي عادي في الحالة دي بنعمل أشعة وبرضه ممكن نعمل صمام طيب أحيان تانية بيبقى سبب تجمع المية دي حدوث إصابات في المخ يعني إيه؟ يعني ممكن الطفل ده اتخاض مرة واثنين وثلاثة بيبدأ يظهر نوع من البروتينات في السائل ده بيسد المسام اللي بيحصل فيها امتصاص السائل يحصل التجمع ده احيانا تانية يحصل سخونيه والسخونيه تعمل نفس التاثير اللي هو بيطلع بعض بعض البروتينات برضه في السائل ده وتقلل امتصاص السائل ويبدا تجمع السائل جوه المخ وبرضه بتعامل مع نفس الكلام طيب احيان ثالثه بيبقى بقى لا قدر الله في بعض الاطفال بيتولدوا بنوع من الاورام في المخ يمكن ده قليل يعني نسبه قليله مش كبيره لكن احيانا بنشوفها بيبقى حجم الراس كبير فبنعمل اشعه وبيبان ان في ورم سادد مجرى السائل ده لما بيبان كده برضه التدخل الجراحي ليها عاده بيبقى كويس كل ما يبقى التدخل مبكر بالنسبه للتجمع المائي او لا قدر الله في ورم بيبقى التاثير على المخ اقل الا اذا كان الاصابه نفسها سواء كان خبطه سواء كان التهابات اثرت على مراكز بي... على مراكز معينه بحد ذاتها يعني حصل التهاب جوه المركز ده نفسه مركز الحركه مركز الكلام مركز السمع وهكذا ده بيبقى الاصابه حاجه ثانيه مختلفه لكن كمجمل كده ان حصل التهابات وحصل بروتين وتجمع السائل ده لما بنعمل الصمام الموضوع بيتحسن طيب احيان تانية بيحصل الاستسقاء ده حوالين المخ وبيسموه ex vacuum اللي هو تجمع سائل حوالين المخ من الخارج ومن الداخل نظرا لضمور حجم المخ المخ نفسه ما خدش الحجم الطبيعي بتاعه ومش قادر يملى فراغ الجمجمه فبيحصل ان السائل ده يتجمع ما بين عظام الجمجمه والغشاء المحيط والمخ المسافه دي بتتملي بالسائل في الحاله دي ده ضمور ما يقدرش يعمل له حاجه رغم انه احيانا بعض الناس بيسموه hydrocephalus اسيتاكشن اللي هو بعض الناس تحب تعمل احيانا يعملوا حاجه اسمها CSF يقول لك هل سريان السائل ده بدرجة عالية ممكن نعمله صمام نستفيد ولا لا ده معتمد برضو على حالات معينة مش كلها بنعملها كده طيب لو حصل الاستسقاء ده عند الكبار عند الكبار الوضع مختلف شوية لأنه ما بيحصلش إلا في حالات معينة زي ما قلنا ممكن تبقى خبطة أو إصابة في الراس والتهابات أو أورام هو ده أكتر حاجة عند الكبار في نوع تاني بيحصل ان هو ضغط السائل نفسه بيعلى وما يحصلش تجمع ميه جوه وفي الحاله دي بيسموه pseudotumor cerebri او benign increased intracranial tension اللي هو ارتفاع ضغط السائل داخل المخ في الحاله دي العلاج مختلف تماما غير تجمع السائل داخل المخ طيب آه الفرق بين الاثنين ان لما بيحصل تجمع بيبقى ظاهر جدا في الاشعه احيانا تاني لما ضغط السائل يبقى عالي وما يحصلش تجمع للسائل ده لما اعمل اشعه بان اشعه كويسه الا اذا عملت تردد مغناطيسي بشكل معين يبدا يبان الارتشاح حوالين بطانات المخ واهم حاجه في التشخيص هنا ان احنا بنعمل حاجه اسمها فحص قاعين لان اول حاجه بتتاثر في ارتفاع زياده الضغط السائل داخل المخ هو ارتشاح في عصب العين والارتشاح ده لو اتساب فترات طويله بيعمل ضمور في عصب العين وحتى لو اجرينا لها عمليه بعد كده او عملنا تصليح او خدنا ادويه بيبقى الضمور ده بيتحسن جزئي وليس تحسن كلي طيب آه كل ده بيحتاج لحاجتين مهمين قوي ان انا افحص العين كويس اسمع التاريخ المرضي بتاعه كويس ثم اطلب اشعات معينه تقول لي التشخيص بتاعنا متجه ده او ده طيب لو انا عندي آه تجمع مائي داخل بطينات المخ عند الكبار أكثر سبب وأشهر سبب هو الأورام ثم إصابات المخ سواء كان بالتهاب أو الحوادث الحوادث بيبقى تاريخ ان المرضي معروف ان هو عمل حادثه وبعد كده بدا يظهر عليه او حصل حمى وفتره طويله ودخل تشنجات واغماءات والكلام ده فبعمل اشعه للمتابعه انما احيانا بيبقى الورم لما يجي في المخ لو ورم بينمو ببطء المريض ده بيتأقلم شوية مع الصداع بيتأقلم شوية مع زغلله العين ما يبدأش يدور إلا لما يحصل مشكلة كبيرة زي إيه؟ يحصل تشنجات أو يحصل حاجة اسمها drop attacks اللي هو يغمى عليه فجأة كده أو يحصل ضعف في إيد أو في رجل أو أي مركز من مراكز المخ يتأثر فيبدأ يدور يشوف السبب إيه في الحالة دي لما يبقى في ورم آه، عامل لي انسداد في مجرى السائل ده بيبقى التشخيص المبكر بالنسبة له كويس والتدخل المبكر بالنسبة له أحسن ودلوقتي لما يحصل فيه آه، في ال third ventricle في آه، أكثر بطينات المخ عمقا في نص المخ تقريبا لما بيحصل فيه آه، نوع من الأورام زي colloid cyst زي أي ورم صغير كده دلوقتي احنا بنقدر نعمل الكلام ده بالمنظار نقدر اخش بمنظار من فتحه صغيره جدا ما بتتجاوز 60 سم تقريبا وندخل نشيل الورم ده ونطلع من غير اي مشاكل ده الكلام ده لو تدخل مبكر واكتشفت الحاله مبكرا لكن لما بنسيب الموضوع يزيد بيبقى الضغط بقى على الثالاموس والهيبوثالاموس واجزاء من المخ حساسه جدا بيبقى فيها تدخل ليه خطورته شويه وبتقدر الحاله كل حاله على حده حسب درجة الضغط والالتصاق الورم بالأماكن دي والتصاقها بالشرايين المحيطة وأحيانا كتير جدا لما بنحاول نعمل آه، جراحة هنا كده بيبقى الجراحة هدفها تصغير الحجم ثم المريض ده بيكمل بعد كده أنه ياخد علاج آه، إشعاعي أو علاج كيماوي حسب الورم نفسه طيب آه، أكثر الأعراض عند الأطفال لوجود استسقاء في المخ آه ان هو يبدا يا اما الام يا اما طبيب الاطفال يلاحظ وجود الراس كبيره حجم الراس بيكبر او يقول لك سقوط في آه العين يقول لك العين باصه لتحت على طول سواد العين بدا يختفي لتحت آه بيسموه بيسموه عندنا sunset appearance اللي هو كان الشمس بتغرب والطفل ده بينظر دايما لتحت وحجم مقدمه الراس عمال يزيد ويحصل اتساع ما بين عظام الجمجمه نفسها والفتحات اللي هو بيحسها في مقدمه الراس عند الطفل اللي هو ال anterior fontanelle ده يقول لك كأن في حتة طرية هنا كده عماله تكبر الكلام ده كله بيبقى مؤشرات لوجود ال hydrocephalus او التجمع المائي داخل المخ او استسقاء المخ كل دي مترادفات لحاجات واحده طيب آه لما الطفل ده بيصاب بده وتجمع السائل هنعمل له ايه والله حاجة من اتنين مع اتصال
السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته
س- لو سمحت يا دكتور بس آه، استفسر من حضرتك على حاجة اتفضل حضرتك آه، والله يا دكتور انا بيجي لي وجع شديد قوي في دماغي آه، في دماغي من ورا ممكن تعالج وبعدين صوتك شوية لو سمحت بيجي لي وجع كبير في آه، ضغط زي ما يكون وجع في دماغي من ورا اه وبعدين بحس انه بيتنقل يجي مثلا في المنطقه من ورا وداني في دماغي برضه وزي ما يكون حاجه بتغز بمسمار او ابره في بحس بيه من عظم دماغي من من هنا من يعني من فوق وجع شديد فكشفت انف واذن وبطنه وقال لي لو ما ارتحتيش تروحي مخ واعصاب فانا مش عارفه ايه سبب ال- الوجع ده
حضرتك في مشكلة في الرقبة نعم في عندك مشكلة في فقرات الرقبة الجيوب الانفيه فقرات الرقبة لا لا لا انا ما كشفتش يعني التعب العادي يعني اللي انا استحمله يعني يعني ما يبقاش في ألم في الرقبة يسمع في الاكتاف والدراعات والكلام ده اه شويه وبعدين ساعات بحس مثلا في صباعين اتنين في ايديا والصباع الكبير في رجلي من تحت زي ما يكون في غز بدبابيس كده
حضرتك عندك سكر ولا حاجة لا لا لا
طيب حاضر
بس آه، يعني الوجع اللي في دماغي ده قلقني قوي فانا كنت عاوز اعرف من حضرتك يعني لو انا حبيت اعمل اشعه ايه نوعيه الاشعه اللي عاملها بحيث اطمن لان موسوسه شويه طيب، خايفه اكون حاجه حاضر، في دماغي ايه حاضر.
نوعيه التحاليل حاضر آه، يمكن ده سؤال برضه في نفس الموضوع يمكن اتكلمنا قبل كده عن تداخل بعض الأعراض ما بين فقرات الرقبة والمخ اللي هي الفقرات العنقية لما بيحصل فيها نوع من الآلام بتدي ألم في خلف الراس وأحيانا يطلع فوق الودان كده والألم ده بيبقى مصاحب ليه آلام في الكتفين وأحيانا في الدراعين الالام ده ما بقدرش اقول دي الام من المخ او الفقرات الا لما افحص المريض ده كويس واقول السبب كذا ثم بحدد بعد الفحص ده نوع الاشعه المطلوبه هل هطلب اشعه رنين على فقرات الرقبه لا انا محتاج اعمل اشعه مقطعيه على المخ او رسم مخ او شكيت ان يكون فيه ارتشاح في عصب العين فهفحص قاع العين وان يكون فيه زياده في ضغط السائل بتاع المخ الكلام ده كله بيقدر بالشخص نفسه وان احنا بنفحصه كويس إيه، انما ما اقدرش اقول لحد اعمل اشعه على الرقبه واعمل اشعه على المخ واعمل رسم مخ واعمل قاعين ما بتقاسش كده مع بعض هقول حاجه معينه لكل شخص فالحقيقه انا بقى انا يعني آه، بنصح ال- الاخت اللي اتصلت ان هي تتوجه لاقرب دكتور مخ واعصاب يفحصها كويس ويشوف هل المشكله من فقط الرقبه ولا المشكله عندها من ال- المخ ان كانت من فقط الرقبه لها اشعه وان كانت من الراس او المخ ليها اشعه او نعمل لها اشعه وارث مخ آه، بنرجع تاني ليه ال- الكبار لما بيصابوا بتجمع السائل الشوكي داخل بطانات المخ وقلنا ان التدخل بيبقى آه، لحالات الاورام ان احنا بنستأصل جزء ونسيب جزء لو ماسك في اماكن حساسه آه، نظرا لخطوره استئصاله وبيكمل بعد كده بالجاما نايف وبعض الناس بيزعلوا ان احنا اقول لك اصل استئصال جزئي مش كلي الحقيقه احنا بنحافظ في الاول على حياه المريض وليس آه، يهمني ان العمليه اتعملت والورق بتشال كله لكن المريض طلع في غيبوبه كده ما استفدناش حاجه كده المريض اتضرر مش استفاد طيب آه قلنا ان الاعراض اللي بتظهر عند الكبار لما الواحد يهتم بيها شويه ممكن تقوده بشكل مبكر لتشخيص الحاله لكن لما بيهملها يبقى الموضوع زاد والتدخلات بتبقى محدوده شويه بالنسبه له. طيب آه لما قلنا في انواع عند الاطفال وعند الكبار للتجمع ده في حاجات خلقيه بقى بيبقى تجمع مائي يسموه arachnoid cyst في اماكن متفرقه من المخ يعني ايه جزء من المخ حصل فيه كيس مائي كده اشهر اشهر حاجه اللي هو آه، عند المخيخ او خلف المخ معنا اتصال اما الله تفضل حضرتك الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ايوه يا دكتور ازي حضرتك
الله يخليك الحمد لله لو سمعت حضرتك يعني كان عندي التهاب في فقرات الرقبه من, من ورا اه وكشفت عند دكتور مخ واعصاب قال لي عندك التهاب في الفقره الثالثه والرابعه تمام
كانت بتعمل الم في دراعي الشمال بتوقف دراعي خالص وكتف وكت- وكتفي من ورا تمام وتعمل زي خدل في دماغي و- وبشعره كده في دماغي
عندك ضعف في ايديك ولا حاجه
لا حضرتك يعني آه، يعني وكتب لي علاج ومش ارتحت على العلاج خالص
امم وف- فرحت لدكتور تاني طلب مني تحاليل سكر ودم و- وروماتيزم وحمى روماتيزميه وزي كده يعني عملت التحاليل وطلعت كويس
طيب بس بس طلع عندي سرعه ترسيب في الدم بتقدري ترفعي دراعك لفوق عادي وتمسكي الحاجه عادي برفعه عادي اه
عملت اشعه ايه على الرقبه ما عملتش اشعه هو الدكتور آه، يعني عرف من غير اشعه ما طلبش مني اي اشعه خالص لا بعد اذن حضرتك يستحسن تعملي اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات العنقيه اه رنين مغناطيسي على الفقرات العن- العنقيه لان اشعه الرنين غير الاشعه العاديه الاشعه العاديه بين العظم آه.
بس والفاصل ما بين العظم وبعض اللي هو الغضاريف وفي آه.
مجرى الاعصاب ما بيبانش في الاشعه العاديه بيبان بس في اشعه الرنين يعني عمل رنين مغناطيسي على الاشعه على ال- على الفقرات العنقيه ايوه لان ما يزال يا دكتور يعني الم وسخونيه شديده خالص في في-
ما انا حضرتك آه، الحقيقه اشعه الرنين على فقرات الرقبه او الفقرات القطنيه او الصدريه حتى بيبقى دي اوضح اشعه نقدر نشوف بيها هل في خشونه بس هل في خشونه معاها غضروف هل في الغضروف ده آه، صغير هل كبير هل ضغط على الحبل الشوكي هل ضغط على الاعصاب حتى لو الاعراض متوسطه ما هيش كبيره لكن طول فتره الاعراض انها ط- بقى لها مثلا شهر شهرين او سنه او كده لما بعمل الاشعه دي بتديني اتجاه في العلاج هل هاخد علاج آه، دوائي هل محتاج علاج طبيعي مع العلاج الدوائي ده هل العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي مش هيديني نتيجه كويسه فمحتاج تدخل جراحي آه، نوع التدخل الجراحي بالنسبه لي هل محتاج ظروف واحد اشيله او اشيل لي ظروفين الكلام ده كله بحكم عليه حسب حاله المريض من الاشعه والفحص بتاعه برضه واحيان كتير قوي ان احنا بناخد علاج مع علاج طبيعي مع رقبه كمان وبعض التمارين نعملها في مرات البيت آه، احنا كنا بنتكلم على موضوع يعني آه، التجمع المائي داخل المخ وقلنا لما الاورام بتبقى آه، تشخيصها مبكر بيبقى التدخل الجراحي بتاعها احسن والنتائج بتبقى احسن ولما بيحصل تجمع مائي عند الكبار آه، احيان كتير جدا ان احنا بنعمل آه، جراحة لاستئصال الورم وبعد ما بنشيل الورم مجرى السائل نفسه بيبقى مفت- يتفتح تاني وما بنحتاجش نركب صمام واحيان تانية احنا بنضطر نركب صمام او بنعمل حاجة اسمها اثناء الجراحة سيفتي برهول بحيث لما المريض ده بعد العملية لسه الماء ما فضتش اقدر اعمل له بذل من المخ آه، في نفس اليوم اللي بعمل فيه الجراحة والكلام ده كله بيبقى يعني حسب ما بقدر نوع الورم لو نوع الورم خايف انه ينتشر للبطن من الصمام لان السائل ده ممكن ينقله للبطن وينقله لاماكن تانية لما يكون الورم ده نوع معين وخايف منه تاني لو الورم ده حميد ومش خايف منه ممكن اعمل صمام الاول والميه تتصرف وبعد كده اعمل جراحه ورم معنا ام شريف اتفضل حضرتك الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا عندي بنتي آه، عندها 18 سنه عندها العمود الفقري فيه تقوس
اه فوديتها لكذا دكتور وقالوا ان هي مطلوب لها إن عمليه علشان العمود الفقري آه، يشدوه يعني يتظبط
تمام فانا كنت عايزه بس اطمن من حضرتك يعني هي هو ده الصح ولا ولا في حاجه تانية
هو حسب درجه التقوس ايوه اه ممكن نعمل عمليه ممكن نلبسها آه، حاجه زي السجيري كده ايوه وبيعدل شويه وبنتابع بنشوف درجه التقوس دي عماله تزيد ولا لا او بتعدل ولا لا لو بتزيد درجه التقوس بيستحسن نعمل عمليه والعمليه بتصلح آه، العمود الفقري جزئيا وليس كليا ممكن نعمل العمليه دي على مره او اثنين او ثلاثه اه بس مش من اول مره بتتظبط لا ما احنا قلنا حسب الدرجه لو الانحناء بدرجه بسيطه ممكن نصلح بيه القميص ده او درجه كبيره ممكن تصلح من مره واحده اكبر شويه تصلح على مرتين أيوة.
اكبر شويه تصلح على ثلاثه وهكذا ايوه هي انا جبت لها الحزام يا دكتور و- ولبسته بس برضه تعبانه تعبانه و- وقعدت نايمه خالص مش قادره تمشي وضلوعها وظهرها كله تعبان هو الحقيقه انا بنصح حضرتك انها تعمل آه، علاج طبيعي وتعمل تمارين وتاخد كالسيوم وتقعد في الشمس الكلام ده بيقوي العظم نفسه حتى لما بنيجي نعمل جراحه بيبقى بالنسبه لها احسن وتبقى الصحه العامه بالنسبه لها احسن ايوه ماشي يا دكتور ماشي و آه، يعني يمكن موضوع العمود الفقري ده هو اكثر شيوعا شويه نظرا في مصر لان احنا كلنا بلا استثناء قلما تجد حد بيشتغل فترات طويله وبيمارس اي انواع رياضه للعمود الفقري بتاعه سواء كان الرقبه او الظهر وتبدا الشكوى من وقت للتاني حسب المجهود والمريض احيانا او معظم الناس بتعمل كده ان هو ياخد مسكن استريح خلاص ويهمل الموضوع شويه الحقيقه بس انا يعني آه، بيقولوا الوقايه خير من العلاج ولما الشخص ده يلعب شويه رياضه لفقرات رقبته او فقرات ظهره بشكل منتظم كل يوم ربع ساعه او نص ساعه تجنبه مشاكل بعد كده كتير قوي وحتى لا قدر الله حصل المشاكل دي بيبقى آه، حجمها اقل بكتير آه، لو لم يكن ممارس رياضه. طيب آه، لما بنقول على التجمع المائي ده والتدخل الجراحي آه، الهدف مش ان انا يعني كل مريض عنده آه، شويه ميه هعمل له عمليه خاصه لما بنقول الحاجات الخلقيه ووجود اكياس صغيره اللي هو ال arachnoid cyst في اماكن متفرقه من الجسم و آه، sorry اماكن متفرقه من المخ الاماكن دي بتختلف من مكان للتاني لو حجم ال cyst ده كبير قوي وضاغط على المخ بنضطر نعمل من الس- من جوه ال cyst دي صمام زيه زي الصمام من داخل المخ صمام ينزل ال- الميه اللي جوه ال cyst دي او الكيس ده الى آه، التجويف البطن وتجويف البطن بيمتص السائل ده يرجعه للدم تاني ال- الحكايه دي مش كل المرضى بنعملهم كده لان في بعض الناس كتير قوي بنشوفهم آه، عندهم الكيس ده وهو بنكتشف وهو كبير مش بنكتشف وهو صغير وهو اساسا دي حاجه هو مولود بيها ومش عامله له مشكله فمش معنى ان هو اكتشف وهو كبير لازم اعمل له عمليه لان في معتقد زي ما قلنا ان هو لما يبقى في كيس ميه لازم هعمل عمليه سواء كان استئصال للكيس ده او سواء كان هركب له صمام لا احنا بنركب صمام للاكياس دي في حالتين فقط لما يكون الكيس ده كبير او بيكبر وضاغط على المخ بشكل مؤثر على المريض الحاجة التانية لا قدر الله لو حصل آه، التهابات جوه الكيس ده والسائل بقى آه، ما بقاش كبير بقى فيه آه، تجمعات صديدية او آه، حاجات التهابات فمضطر افتح وانضف واشيل غير كده ما بنعملوش حاجة في بعض الاطفال بيبقى عندهم آم، epilepsy وبنعمل له اشعه بنشوف المخ اخباره ايه بنلاقي الاكياس دي برضه ما بنعملهاش حاجه الا اذا حصل حاجه من الاثنين قلنا عليهم برضه احيانا في ناس بتكتشف ده وتروح تعمل عمليات ويحصل مضاعفات من العمليه اكتر مما لو ساب الكيس ده في حاله لان هو ما هوش ضاغط على حاجه في آه، بعض الاكياس دي بتبقى موجوده جنب جذع المخ وده مكان برضه حساس جدا وتدخل ليه بحساب وابن برضه ما بيعملش عمليه الا لما يكون ضاغط على جذع المخ زياده شويه حتى لو حجم الكيس صغير يعني حجم الكيس صغير لكن ضاغط على جذع المخ مضطر اعمل له عمليه لو حجم الكيس كبير ومش ضاغط على حاجه ما بعملوش حاجه فما هوش الحجم لوحده هو اللي بيفرق هو حجم الضغط على المخ او على مراكز المخ هو ده اللي بيحدد تدخل الاكياس دي معنا اتصال ام عبد الرحمن اتفضلي اتفضلي السلام حضرتك عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه
لو سم- آه، لو سمحت كنت عايزه اسال لما آه، ببقى نايمه بالليل واصحى بلاقي المنطقه اللي هي من الحوض آه، اللي عندي للرجل اللي هي عندي فخذه ال- عند ال- عضله الفخذين كده مم.
بألم اول ما اصحى من النوم بكون ضمه رجلي او اكون قاعده مربعه واقوم مره واحده بحس بالالم ده لكن بعد كده مفيش اي حاجه بتحرك عادي جدا
لما تصحى من النوم بس
آه، يعني لما بكون بوضع ان انا بوضع رجلي معين يعني ضم رجلي طول الليل آه، واكون قاعده مربعه واجي اقوم مره واحده احس بالالم في المنطقه دي
هو الحقيقه ده بيبقى التهابات في ال facet joint اللي هو مفاصل صغيره موجوده في العمود الفقري الالتهابات دي بتيجي من حاجتين اكتر آه.
آه، سببين ليها اللي هو الوزن وضعف العضلات يعني ايه؟
لو الواحد وزنه كبير يعني وزنه ضخم شويه وعضلاته ضعيفه بيبدا يحصل تحميل على المفاصل دي يحصل فيها التهابات تعمل الالم دي خاصه لما الواحد يصحى من النوم او لما يبقى في وضع معين وفي تحميل على المفاصل دي آه، اه ودي لها علاج حقيقة إيه علاج.
ان شاء الله آه، بشكل مختلف اللي هو ممكن بعض الادويه واحيانا ممكن نعمل حقن للمفاصل دي لو الموضوع ما بيستجيبش للدواء آه، نرجع لموضوعنا وال الاكياس المائيه الصغيره اللي الواحد بيتولد بيها والتدخلات بتاعتها زي ما بنقول احنا اللي بيحدد التدخل ده مش حجم الكيس وبس لا هل الحجم ده ضاغط على مراكز المخ فمضطر اعمل عمليه عشان ارفع الضغط ده ولا حصل التهاب في الكيس ده فمضطر افضي الكيس عشان ما ينتشرش الالتهاب ده في المخ هم دول السببين غير كده عاده ما بنعملش حاجه طيب آه، لو شخصنا حاله عندها تجمع مائي داخل المخ وما عنديش سبب واضح يقول لي السبب آه، في تجمع مائي دي ايه يعني ما مش لاقي مثلا لا بيديني تاريخ مرض المتخبط ولا حصل التهابات ولا لاقي في الاشعه ورم في بعض الادويه بتح... يعني آه، بتسبب الحكايه دي ويمكن اشهرها هي راسمه الحمل وعند استاب بالذات آه، في بعض الناس اللي هم آه، بياخدوا كميات فيتامينات كبيره قوي وبشكل آه، مفاجئ في فتره قصيره خاصه اللي بيلعبوا رياضه وبيحب ياخد آه، كم من الفيتامينات كتير قوي احيانا بيعمل عندهم زياده في ضغط السائل ده حتى لو آه، بيبذل مجهود وبيحرق الفيتامينات دي وده برضه بنلاحظه شويه آه، لو الشخص ده خد فيتامينات ولعب رياضه ورجع بطل الرياضه وخد فيتامينات تاني ما لعبش رياضه بقى يبقى خد كميات فيتامينات كبيره قوي وما حرقهاش كويس او الجسم ما استفادش بيها في الحاله دي لما بيحصل آه، ارتفاع في ضغط السائل برضه زيه زي اي حاجه بس احنا بننبه ايه ان انا ما اخدش كميات فيتامين وما العبش رياضه ومعتمد ان الصحه عندي تبقى كويسه من كم الفيتامينات اللي باخده ده ممكن بيعمل بعض بروتينات تترسب في آه، امتصاص السائل ده وتزوده طيب زي ما بنقول لقيت بقى ايه عندي الميه دي التدخل الجراحي يبقى ايه والله هنعمل حاجتين بقى دلوقتي قبل آه، ما نخش في الجراحه كنا زمان كله بتركب له صمام او لو زاد ضغط السائل ده بنعمل بذل من الظهر ونقيس لو عالي بنركب صمام برضه من ظهر البطن لا احنا دلوقتي بنعمل آه، حاجه اسمها CSF flowmetry نوع من الاشعه ده كده بيقول لي اتجاه السائل ده عالي قوي وفي امتصاص من بره ولا لا وهل الامتصاص من بره يكفي او لا يكفي او في عندي آه، المجرى نفسه سليم لكن الامتصاص واقف لو الامتصاص واقف مهما اعمل من ادويه مهما اعمل من حاجه بتقلل شويه لكن انا محتاج اركب صمام طب لو الامتصاص شغال آه، بس بدرجه متوسطه ومجرى السائل هو اللي فيه انسداد ممكن بقى نعمل منظار ممكن آه، ندي بعض الادويه تقلل ضغط السائل ده شويه ومع بعض العلاجات الاخرى غير تقليل الضغط ان هو تحسن المريض ده وبنتابعه بفحص قاع العين ونتابعه بالاشعه وكتير جدا بتحسنه بالعلاج ومحتاجش تدخل جراحي واحيان كتير قوي ان احنا بنلجا للكورتيزون في علاج الحالات دي ولما بدي كورتيزون للمريض لازم بقول له انت بتاخد كذا من الدواء وده ليه اثار جانبيه كذا وخلي بالك علشان فترتنا ممكن تطول شويه وممكن تقل وبنتابع التحاليل بتاعته معانا ام روان اتفضل حضرتك
اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام وبركاته لو سمحت حضرتك انا عايزه استفسر بنتي بنتي عندها آه، آه، ورم على المخ اه وطي التلفزيون شويه فحاليا انا لو سمحت اكتشفت المرض من ثلاث ايام بس
وطي التلفزيون شويه لو سمحت طيب سنة. اكتشفت المرض من ثلاث ايام ورحت مستشفى 57 تمام فعملوا لها سموم زي ما حضرتك اتكلمت يوصل للمعده وبعدين السموم ده ي- يودي الميه للمخ لا هو الصمام بيجيب الماء من المخ مش للمعده ده لتجويف البطن هو لو وصلنا امتص تاني للمعدة.
بيبدأ الدم.
اه تمام
فبعد كده طبعا لسه سمعت ان هم هيقرروا لها عمليه لاستئصال الورم تمام
طيب وسمعت تاني ان في ممكن الطفل يغير السموم مره واثنين وثلاثه تمام طب هل ده يبقى خطر على الطفل ولا يبقى حالته هتبقى ايه بالظبط ويا ترى هيعيش بعد كده كويس زي اي طفل طبيعي ولا ممكن نسيب له وعاهه او اعاقه هي عمرها قد ايه؟
عندها ثلاث سنين ثلاث سنين؟
ايوه طيب حاضر حاجه الف شكر حاضر.
الف شكر
يمكن ال- السؤال ده قادنا لحاجة تانية ألا وهي مضاعفات تركيب الصمام ما بين المخ والبطن أو ما بين الظهر والبطن يمكن الحقيقة أشهر حاجة هو انسداد الصمام ده ده بيحصل لما يبقى نسبة بروتين ما بتقلش في السائل ده وبيحصل ترسب جوه الصمام من البروتينات دي كده بتعمل protein plug تقفل الصمام آه، الحاجة التانية ان احيانا بيحصل التهابات حوالين الصمام ده ممكن آه، بعد فتره قصيره او فتره طويله فبنضطر نغير الصمام في الحالتين دول كده او لو ال- الصمام احنا مركبينه مثلا بنوع مثلا medium pressure وانا عايز low pressure او high pressure نغير ضغط الصمام نفسه فبغير جزء من الصمام اللي هو ريزرفوار اللي هو بيتحكم فيه آه، انسكاب السائل من المخ للبطن طيب تغيير الصمام نفسه مفيش فيه مشكله بس زي ما بنقول احنا بناخد كل العوامل اللي بتؤدي لنجاح موضوع الصمام ده ان انا بعقم كويس قد الضحايا كويس فتره كويسه آه، الشخص ده تبقى مناعته حلوه عشان آه، انا بركب جسم غريب في ال- في داخل الجسم فما يحصلش فيه آه، اي تفاعلات او يحصل فيه حوالينه آه، تليفات ولا حاجه فينسد فاضطر اغيره لما بعمل كده عاده الصمام ده ما بيتغيرش حتى لو كبر الطفل ده بيحصل نوع من الادابتيشن ما بين ما بين التعود الجسم نفسه على ضغط السائل ده ونزوله في ال- آه، في الصمام قليل قوي ان الطفل ده لما مثلا اركب صمام لطفل صغير ولما يكبر يبقى عنده آه، 20 سنه ولا 22 سنه ان انا اغير الصمام ده عشان تغيير الضغط نفسه معنا اتصال ام انس اتفضل حضرتك
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ازي حضرتك يا دكتور ازي حضرتك
آه، أم أنا اسمع حضرتك آه، أنا ربنا كرمني بتوأم وجم الاتنين تعبانين بتاعة في المخ وكان الأو- واحد فيهم عنده ضمور والضمور ناتج منه زيادة كهرباء آه، ده يعني ربنا توفاه في شهر 12 آه، أما التاني أنا معايا دلوقتي آه، هو عنده ضمور وفجوات في المخ تجو- تجوفات في المخ ومية بس المخ صغير ما بينموش وانا ظروفي يعني الماديه صعبه وعايزه حضرتك يعني تساعدنا او تشوف لي انس لان يعني انا نفسيا تعبانه يعني و- وعايزه حضرتك يعني تشوف لي انا اعمل ايه انا عامله له اشعه بالرنين ومرتين واشعه مقطعيه وبعمل علاج طبيعي وهو بياخد آه، لبن صناعي وحضرتك يعني هو بينتبه لي لو انا سبته ومشيت بيعيط او لو جعان بيعيط ولما اجي اديله عمرهم قد ايه لبن دلوقتي؟ التوأم ده عمره قد ايه؟
إيه، هو عمره سنة وأربع شهور
طيب حاضر حضرتك يدينا رقم حضرتك أو عنوانك أجل حضرتك إيه، نفسي يعني ربنا يساعدني و... ويقف جنبي أو حد يقف جنبي ويشوف لي أنس أو كده يعني إيه، وأنا محتارة مش عارفة أعمل إيه ونفسيا متدمرة يعني طيب حاضر حاضر حاضر حاضر آم، يمكن احنا بنتكلم على موضوع ال- التجمع المائي داخل المخ ودي حاله من قلنا عليها اللي اسمه hydrocephalus ex vacuo hydrocephalus ex vacuo ده اللي هو تجمع مائي خارج المخ اللي هو ما بين المخ وما بين الجمجمه نتيجه حجم المخ نفسه ما بيكبرش او يسموه ضمور في المخ آه، الحقيقة دي من الحالات اللي بتحتاج وقت طويل شوية في المتابعة والعلاج خاصة لما يبقى فيه آه، زي ما أنت بتقول إن فيه ضمور مع كهرباء زيادة اللي هو بيجي له شنجات والمريض ده مش قادر اديله حاجات تنبه المخ شويه انه يشتغل بشكل افضل لان المنبهات المخ دي بتزود كهرباء المخ وتخلي الشنجات تزيد. فالحقيقه يمكن المتابعات الحالات دي محتاجه وقت طويل جدا التحسن بتاعها ما بقاش بشكل كافي قوي لكن بيحصل تحسن مع الوقت طالما انا بتابع من بدري واعتقد آه، سنه واربع شهور ده يعني وقت آه، مبكر شويه ان احنا نتابع وبحاجه كويسه يعني لما اتابع علاج وعلاج للكهرباء آه، وادي آه، بعض الفيتامينات اللي بتحسن وظائف المخ شويه آه، وادي آه، تغذيه كويسه ولما الطفل يكبر شويه او اديه جلسات تخاطب ده مع العلاج الطبيعي ولو احتجت اني اعمل تطويل اوتار بعمل الكلام ده بيحسن الاطفال دي بشكل كويس. ام اميمه اتفضلي حضرتك السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام وبركاته.
والله يا دكتور انا كان عندي ت- آه، تساؤل لحضرتك انا لما بكون نايمه على جنب الشمال بالاخص بحس ان آه، آه، لما أخذ- السرير بيتهز ليا اقول لهم في زلزال يا جماعه وولادي بنتي او ابني يقول لي ما فيش حاجه بس انا حاسه ان جسمي بيتهز ب- كأن زلزال ومحدش بيحس بالكلام ده الا انا فيعني مره ك- كده كنت ب- بجيب علاج من الصيدليه وبقول للدكتور راح قال لي ممكن يكون في كهرباء فالحقي نفسك من دلوقتي فجزاك الله خيرا عنا يا ريت تدلني يعني ابدا منين
حضرتك بتاخد علاج سكر او ضغط او حاجه؟
ابدا يا فندم انا ما بتعالجش من دو... من سكر او ضغط او كده مع ان وزني تقيل
امم بالك قد ايه بتشيك كده؟
يعني انا دخلت في شهرين دلوقتي بحس بالهزه دي لما اجي نايمه ب- و- ودخلت دلوقتي بقالي ثلاث ايام عندي ارق ما بنامش بالساهل
طيب حاضر جزاك الله خيرا يا دكتور الله يخليك.
السلام عليكم عليكم السلام آه، يمكن آه، ام اميمه يعني ودتنا نقطه تانية خالص اللي هو ال dizziness او ال vertigo اللي هو الدوخه او الهزه اللي هتحس بيها لما ت- تنام على جنب معين او الواحد يميل بشكل مفاجئ آه، احنا قلنا ال- القصه دي بيبقى سببها في مرات قبل كده اللي هو الضعف الدوره الدمويه في اماكن الاتزان ما بين جذع المخ الاذن الداخليه والمخيخ هم دول ثلاث اماكن مسؤولين عن الموضوع ده معنا اتصال الاخ شيف اتفضل طيب آه بنقول ضعف الدورة الدموية في اماكن الاتزان هي اللي بتسبب الهزة او الدوخة دي وبيهمنا بس نعرف هل في عندنا مشكلة في فقرات الرقبة فلما نعالج فقرات الرقبة اوتوماتيك بتتحسن ولا مجرد الضعف ده ومفيش اي مشكله في فقط الرقبه آه، لما اجي فقط الرقبه وبنعالجها بشكل كويس في الحالات المبكره ده كويس قوي ولا حاجه واوتوماتيك بتحسن الدوره الدمويه في الاماكن دي والمريض بيتحسن جدا جدا مع كتر تمارين فقط الرقبه اللي هو آه، يميل لقدام للجنب مع العلاج الطبيعي طيب لو ما عنديش مشكله فقط الرقبه وعندي ضعف في الدوره الدمويه في المكان ده بدي ادويه بتحسن سريان الدم في آه، اماكن الاتزان والمريض بياخدها تقريبا من شهر لثلاث شهور وبنصحه برضه انه يعمل تمارين كتير عشان تدفق الدم من الاماكن ده يزيد واقدر ابطل الدواء ومبقاش في اي اعراض ده حاجه على جنب شويه غير موضوع ال- التجمع المائي داخل المخ طيب آه، كان معانا ام انس لما بتتكلم على ان في ضمور وفي آه، بتقول في تجاويف في ال- المخ نفسه وان في بقولها في احيانا ميه حوالين المخ الكلام ده بيحصل زي ما قلنا ان حجم المخ ما ما كبرش وما قدرش يملا فراغ الجمجمه كله فالفض الفاصل ما بين المخ والجمجمه بيتملي بالسائل ده معانا مع عبد الرحمن ام عبد الرحمن اتفضل حضرتك آه، زي ما بنقول كل حالة بتقيم على حدة علشان ما يحصلش آه، تداخل بين حالات بعضيها وان احنا احيانا كتير قوي ممكن نركب صمامين لشخص واحد واحد يمين وواحد شمال لو في انسداد في مكان معين في مجرى السائل ده احيان تانية آه، بنركب صمام واحد ونعمل حاجة اسمها endoscope يعمل حاجة اسمها septostomy اوصل تجاويف المخ ببعضها بالمنظار احيان تانية آه، ما بحتاجش اركب صمامات خالص واخش بس بمنظار اعمل endoscopic third ventriculostomy ان افتح فتحه في آه، قاع آه، بطينات المخ واحد من بطينات المخ وده بيخرج لي السائل نفسه على التجويف ما بين المخ وما بين ال- الغشاء المحيط ليه والسائل ده بيمتص ويروح وفي تحسن لحد نسبه 20% او اكتر شويه او 22% لبعض الحالات آه، الكلام ده كله بنختار الحالات حسب ما بنشوفه المريض نفسه ونشوف الاشعه بتاعته واحنا قلنا احنا بنعمل تقييم دلوقتي باشعه اسمها سي اس فلومتري تقول لي الدنيا ماشيه ازاي و... وانسب علاج ان انا اخد علاج دوائي لا هعمل بذل احراق الصمام لا آه، انا محتاج جراحه وبسرعه وكل ده لكل واحد لوحده طيب آه، يمكن في آه، نقطه بنتكلم عنها بقى اللي هو انواع الصمامات لما بحب اركب صمام الصمام ده هركبه نوعه ايه في آه انواع من الصمامات ال high pressure وال medium pressure وال low pressure وده بختاره برضه زي ما بنقول كل حاله على حده ليه كده عشان الصمامات مش زي بعضها ومش الصمام ده زي الصمام ده الصمام ده والصمام المخ غير صمام البطن sorry غير صمام الظهر صمام المخ اللي بتركب من المخ للبطن غير الصمام اللي بتركب من الظهر للبطن ده ليه حالات وده ليه حالات في نوع تاني صمام بتركب ما بين المخ والبطن بيسموه programmable shunt ده سعره غالي قوي واقدر اتحكم يعني لما بيحصل عندنا آه ان الصمام ما بينزلش ميه كفايه ومحتاج اركب صمام تاني لما اكون من اول ما اركب ال programmable shunt ده اقدر من بعيد اقدر اظبط كميه السائل اللي خارج من المخ عبر الصمام ده للبطن آه، ازوده او اقلله ده من الخارج مفتحش ده زي الريموت كده بقدر اظبط بيه ضغط السائل وبالمناسبة ال- الصمام ده كان موجود من مثلا آه، نقول 10 سنين او اكتر شوية ودلوقتي استعماله قل شوية علشان موضوع ال- المنظار لان المنظار بدأ يخلي ال- السائل لما يقل الضغط بتاعه اقدر اعمل فتحة بسيطة ويمتص السائل ده ويبقى كويس لو الضغط عالي بركب صمام واحد او صمامين لو مركب انا البروجرام مشان ده من الاول بتحكم في القصه دي طيب آه الصمامات دي برضو آه في منها انواع كويسه وانواع مش كويسه كل ما بختار نوع كويس يعني ايه كويس يعني التفاعل ما بينه وبين الجسم تقريبا ما فيش لان في انواع بركبها بتبقى آه حساسيه الجسم ليها اعلى شويه يعمل حواليها تليفات ممكن يعمل انسداد للص- للصمام ده او يحصل فيه مشكلة تانية اضطر اغيره الكلام ده لتجنب تغيير الصمام كل فترة او لتجنب حدوث مضاعفات لان نوع الصمام زي ما قلنا والتعقيم بتاعه والتجهيزات والكلام ده بيديه نجاح للعملية اكتر طيب آه لو في بقى زي ما قلنا في الاول خالص ان عندي ورم عامل انسداد وهركب صمام كان في آه اخت اختص على كده وان بعد ما اركب الصمام ده عشان اقلل ضغط المخ عشان المريض ده يتحسن الحاله العامه بتاعته بقرر نعمل عمليه للورم نفسه عشان اشيله الحقيقه في الحاله دي احنا بناخد عينه من من السائل نفسه اثناء ما مركب الصمام وبناخد العينه نحللها ونشوف هل فيها خلايا ولا لا وبنتوقع بعد كده ان هو هيبقى ايه لو في خلايا لو ما فيش بيبقى عاده الورم ده ما هوش حاجه خبيثه بتنتشر طيب آه الموضوع مش مخيف ولا مقلق بقدر ما هو محتاج اهتمام ومحتاج متابعه يعني ايه يعني مريض ركب صمام مش معنى ركب صمام الموضوع بالنسبه له انتهى لا محتاج بس يتابع كل شويه محتاج نعمل اشعه محتاج اعمل اختبار آه الدكتور اللي عامل العمليه بيعلمني ازاي اشوف الصمام ده شغال ولا لا بيعلم المحيطين المريض ده سواء كان الام او الاب او اي حد عايش مع المريض بيقول له تقدر تتك على ال reservoir او بتاع الصمام وتشوفه شغال ولا لا ولو ظهر اعراض معينه لازم تتجه بسرعه للطبيب عشان تعمل اشعه وتشوف الصمام حصل فين انسداد ولا لا الكلام ده لو اهمل مرضى كتير جدا يحصل لهم انسداد لسبب او لاخر ان المرضى ممكن يخش في غيبوبه نتيجه تجمع المائي المباشر وبشكل كبير قوي داخل المخ ويبقى الضغط جامد جدا واحيانا كتير قوي لما التجمع ده بيزيد والمريض بيهمل بس يوم ولا حاجه او يومين والضغط يحصل على جذع المخ تبدا الغيبوبه ده حتى الغيبوبه المريض ده ما يفوقش منها حتى لو عملنا اقصى ما عندنا برضو الكلام ده زي ما بقول بالمتابعه بيقل وبيختفي طيب من مضاعفات الصمام زي ما قلنا الانسداد او الالتهابات ودول اكتر حاجات بنشيلها او لو مش كفايه كل ما بنتابع بتقل نسب المضاعفات للمريض ده وكل ما بيبقى اختيارنا للمريض والحاجات بتاعته كويسة بيبقى نسب التحسن أعلى يمكن الموضوع فيه تفاصيل كتير قوي عن كده وكل حالة بتقدر لوحدها أرجو أن أكون أوضحت بعض النقط على موضوع التجمع المائي داخل المخ أو استسقاء المخ أتمنى لكم دايما الصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحة كنز